حصون خمسة للحفظ تقفوا حديث تعاهدوا خير الكلام فها كنميرها فانهله عذبا وفي القرآن مذابة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد مرحبا بكم أيها المشتاق وأيتها المشتاقة للجنة لحفظ القرآن الكريم المرة الماضية اتفقنا ان احنا هنتكلم على أول أصل من أصول الانطلاق إلى الجنة أصل من أصول أو أول أصل من أصول الانطلاق في حفظ القرآن الكريم وهي مترادفات حفظ القرآن الكريم الجنة الجنة حفظ القرآن الكريم واتفقنا المرة الماضية حتى يكون حفظك لله لابد أن تخلص يعني إيه تخلص هدي لك مثال سريع جدا يعني تخلي العمل فقط لجهة واحدة لله سبحانه وتعالى طب إزاي أعملها دي هدي لك مثال تخيل انت ساكن في الدور السادس شقتك في الدور السادس فجبت واحد نقاش او زي ما بيقولوا بتاع الدهانات عشان يعمل لك الشقة بتاعتك واتفقت معاه بكام والله هاخد منك آه، مثلا 2000 جنيه تمام اتفقنا وعمل الشغل ممتاز ممتاز عجبك جدا ولما خلص الشغل فوجئ اللي ساكن في الدور الثامن واحد بيخبط عليه بيقول له انا فلان فلاني اهلا بيك بيقول له انا عايز 2000 جنيه بيقول له ليه بيقول له ما انا عملت الدور السادس الشقه اللي في الدور السادس طب انا مالي انت عملت الشقه ليا ولا ليه روح خد فلوسك ال 2000 جنيه اجرك اجر تعبك واجر انشغالك الشديد بانك تنجز هذا العمل على اتقن صوره من اللي انت اتفقت معاه ولله المثل الاعلى نفس الموقف يوم القيامه انت مستغرب ليه ما هو ده اللي هيحصل واحد بيحفظ للناس بتحفظ ليه يا فلان عشان برضك يبقى الواحد خاتم ومعاه اجازه وبرضك يبقى يعني كده طب انت يعني انت بتعمل كده للناس اه طيب خلاص يبقى انت متفق وانا متفق معاك ان ليس لك اجرا يوم القيامه ياتي يوم القيامه صاحبنا ده نسال الله العافيه يا رب انا عايز اجر حفظ القرآن الكريم زي الناس اللي بتاخد الهدايا والجوائز العظيمة واللي بيدخلوا الجنة وبيرتقوا انت عملت العمل لمين مش للناس وهو اعلم به سبحانه وتعالى وكما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اول من يسعر بهم النار واحد قرأ القرآن حفظ القرآن سهر للقرآن فيما يبدو ولكن هو للناس يقول لا كذبت إنما قرأت يقال عنك قارئ وقد قيل اللي انت عايزه خدته وانت ما كنتش بتشتغل لله سبحانه وتعالى انت اشتغلت للناس عشان كده بقول لك أرجوك لا تحفظ ايه ده انت جاي عشان تقول لنا احفظه ولا عشان لا تحفظه لا لا تحفظ لو لغير الله خلاص اصل انت تنام احسن احسن ما تقعد تتعب وتخش النار ها المخلصون سبقوا بنومهم وفطرهم نايمين وبيفطروا سبقوا ايه سبقوا قيام المرائين وصومه تخيل يبقى العمل لما يكون لله مهما كان آية كل يوم آيتين لله يعظم لأن الله عز وجل لا يقبل عملا لم يعمل له سبحانه وتعالى أغنى الأغنياء عن الشرك أنا بقول لك ليه على الموضوع ده لأن قضية الرياء بتدخل في موضوع حفظ القرآن الكريم يبقى مش صابر على نفسه لازم الناس كلها تعرف لو بيحفظ القرآن لازم يتشدق بأنه بيحفظ القرآن طب ليه انت بتعمل لمين ومين اللي هيكافئك مهما هيكافئوك هيقولوا لك ايه تخيل ان مرة من المرات كانت طالبة بتقرأ جاية للمراجعة وكذا فكانت ضعيفة جدا في الحفظ ضعيفة جدا في النحو ضعيفة جدا في الأداء الله طب انت خاتمة ازاي انت طب تقول لي اصل انا يعني بدرس قراءات كمان تدريس قراءات قالت له مجازة كمان وب- ومش عارف قراءة ايه وقراءة ايه قلت لها طب ايه اللي دخلك قراءات وانت مش حافظة قد كده تقول لي بصراحة بصراحة قلت لها اه يا ريت رياء والله هي قالت كده هي عارفة نفسها وكده هي حطت نفسها على بداية الطريق الصحيح يبقى كل الفترة اللي فاتت دي لاز- لابد أن تلغى وتبدأ فترة جديدة جديدة مع الله سبحانه وتعالى أنت عارف أنت محتاج الإخلاص ليه؟ محتاج الإخلاص حتى لا تتعثر في الطريق لأن المخلص لا يتعثر ولما بيتعثر بيقوم بسرعة عقبات المعروفة لكن على طول عارف وجهته لله سبحانه وتعالى المخلص مهما كان مهما يقولوا له الصورة دي صعبة ما خلي بالك ما تحفظش مش عارف ايه يقول لهم ايه اصحاب الغار انطبقت عليهم صخرة عظيمة جدا لم يخرجهم من هذا الكرب الا ان كل واحد منهم دعا الله عز وجل بايه بعمل أخلص فيه لله فما أخرجهم من هذا الكرب إلا الإخلاص تخيل يقول لك أنا لوحدي والحكاية والرواية فلازم حد معايا نقول له لا لو أنت مخلص سوف يكون الله معك والذين جاهدوا فينا فينا لنهدينهم سبلنا كل حاجة تفتح لك وإن الله لمع المحسنين ايه رأيك بقى في البشرى الجميلة دي عشانك انت فاكر قاتل المئة نفس ها فاكره ولا مش فاكره يفكرك قاتل المئة نفس ده لما اخلص وصار الى الله بصدق ايه اللي حصل ومات في منتصف الطريق وانت عارف القصة تخاصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى هذه أن تقاربي الأرض بتاعت الصالحين تتقرب وأرض الفاسدين اللي هي سايبها تتباعد عشان إيه ده أقبل على الله بصدق بإخلاص عايز ربنا تخيل الكون حركه الله سبحانه وتعالى لرجل أخلص لله صدق لله وهنروح بيه ليه مش الصحابي اللي أسلم لتوه ووضعه النبي صلى الله عليه وسلم على ثغرة من ثغور المسلمين والمسلمين فازوا وانتصروا فصحابي من الصحابة بيقول له هذا قسمك يا فلان بعثه إليك النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي سعي جدا طب على طول توجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبمنتهى الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله مع ما على هذا بايعتك ما على هذا بايعتك ولا على هذا اتبعتك إنما بايعتك على أن أضرب بسهم هاهنا ويخرج من هاهنا قال إن تصدق الله يصدق القصة معروفة ذهب الصحابي وقاتل مرة أخرى ثم جاء الصحابة يحملون رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم أهو هو من صاحب الهدف وده ينقلنا إلى الهدف وتحديد الهدف إنك صاحب هدف هو أسلم لكده عايز يتضرب هنا يقتل في سبيل الله فيدخل الجنة أنا مش عايز حاجة غير كده مركز فقال هو هو صاحب الهدف صاحب الصدق قالوا هو هو يا رسول الله فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقد ضرب بسهم هاهنا فخرج من هاهنا حيث أشار صدق الله فصدقه الله سبحانه وتعالى أما هذا صدق الله فصدقه الله وأنت كذلك بإذن الله تعالى إن تصدق الله يصدق هي القاعدة لو أنت قلت يا رب وصدقت أنا عايز أحفظ القرآن متقنا متينا خالصا لوجهك الكريم حيث أشرت أنت حيث حددت أنت سيكون أنك صدقت لكن نفسي تحفظ القرآن وانت نايم نفسي تحفظ القرآن وانت قاعد طب روح بعيد الدار مش عارف ايه ده طب انت هتحفظ ازاي فلا بد ان تكون مخلصا لله سبحانه وتعالى وانت عارف ان الاخلاص هو اللي هيخليك تستمر مش مجرد البداية تخيل من القصص اللطيفة اللي في الاخلاص الناس اللي بتدارة ابراهيم بن ادهم رحمه الله تعالى كان ابراهيم بن ادهم دخل مرة بستانا وكان هو مشهور ومعروف مين ابراهيم بن ادهم فلما دخل ابراهيم بن ادهم البستان فجعل الناس يسألون أين إبراهيم بن أدهم عارف إبراهيم بن أدهم قال إيه عمل إيه ده نعرفه بعد الفاصل بإذن الله تعالى أشكركم وجزاكم الله خيرا
حصول خمسة للحفظ تقفو حصول خمسة للحفظ تقفو
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأخ المشتاق الأخت المشتاقة عدنا إليكم مع المخلص آه، الذي نحسبه كذلك إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى اتفقنا ان هو كان في بستان والناس عرفت اللي هو في البستان وعايزين يشوفوا مين ابراهيم بن ادهم فجعل الناس يطوفون في البستان يقولون اين ابراهيم بن ادهم اين ابراهيم بن ادهم فماذا فعل ابن- ابراهيم بن ادهم ماذا فعل ابراهيم بن ادهم جعل يدور مع الناس ويقول اين ابراهيم بن ادهم اين ابراهيم بن ادهم اختفاء اختفاء ولابد أن تجعل بينك وبين الله عملا خفيا لا يطلع عليه أحد من الناس لعله يكون هو القرب لك إلى الله سبحانه وتعالى يوم تفتش السرائر الإخلاص زي ما اتفقنا هيخليك تستمر وهيخليك تبذل الجهد الكثير دون تعب تمام لأنك تعمل لله سبحانه وتعالى انت عارف بقى المرائي لا يذكر الله إلا قليلا لأنه إيه بيعمل للناس من جملة أخبار المرائين كما يذكر أحدهم أن رجلا والعهدة على الراوي طبعا أن رجلا كان يصلي فكان الناس يقولون ما أحسن الصلاة ما أحسن الركوع ما أحسن السجود قصدهم على اللي بيصلي ده تخيل وهو في صلاته نظر إليهم وقال وأنا اليوم صائم يعني هو عايز يعني الكاميرات والأضواء كلها تيجي عليه بقى خلاص ده مش كفاية أنا بصلي كويس لا أنا صايم مش مستحمل اللي هو يخفي عملا من الأعمال أخطر من ذلك بقى وبخصوص القرآن الكريم لابد أن تلتفت لهذه القصة وتضعها نصب عينيك دائما أحد القراء وكان يقرأ يعني بجوار شرفة منزله وهو في الظهر الأول مثلا وكان يقرأ في سورة طه فبعدما قرأ أخذته غفوة خلص السورة يعني أخذته الغفوة ونام رأى في هذه النومة المنام ده أن صحيفة نزلت من السماء وتحت كل آية قرأها من سورة طه الأجر الأجر أجر الآية ديت 100 حسنة دي 300 دي 400 دي 500 جميل إلا آية لم يجد تحتها ثوابها فماذا قال والله قرأتها قالوا نعم قرأتها قال أين ثوابها قال القائل في المنام نعم قرأتها ولكن فلان مر بك فرفعت صوتك بها يا سلام عندما جهر بهذه الآية للناس فات الثواب فقام من نومه باكيا على فوات ثواب آية قرأها فما بالك لو أن كل هذا العمل ليس لله سبحانه وتعالى أصل من الأصول المهمة جدا بعد ما خلاص عرفت أنك إزاي تخلص ولابد أن تخلص هدفك لابد أن يكون محددا تعلم من الصحابة رضوان الله عليهم لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد صحابته كعب ابن ربيعة الأسلمي تمنى علي يا كعب فقال أتمنى أن أكون معك في الجنة يا رسول الله مرافقا لك في الجنة يا رسول الله قال أوليس إلا ذاك قال ليس إلا ذاك أي حاجة تانية لا هو هدف واحد وحيد هدف وحيد قال فأعني على نفسك بكثرة السجود فإن كان هدفك القرآن وحفظ القرآن فأعنا على نفسك بكثرة القراءة وبكثرة التكرار كما سمر بإذن الله تعالى المهم يكون هدفك واحد يعني ايه هدفك واحد يعني انت دلوقتي قاعد بتحفظ القرآن ايه اللي يقومك دلوقتي ترد على تليفون وكل شوية تبص على ايه جالك رسالة ولا ايه طب اشوف النت فيه ايه طب مش الله طب انا بقالي كتير والشيطان طبعا عمال يقومك كل شوية مش هيسيبك طب آه انا بقالي كتير ما كلمتش فلان ما كلمتش الله طب اقعد ده وقت القرآن ما ينفعش لانك هدفك القرآن الصحابة رضوان الله عليهم كان هذا تحديد هدفهم كان هذا تحديد هدفهم تعال بقى تروح لصحابي آخر النبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابي عرف هدفه ماذا ترك انظر ماذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة قال للصحابة قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض فالصحابي عمير بن الحمام رضي الله عنه قال بخ بخ يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض قال بخ بخ نعم جنة عرضها السماوات والأرض ما حملك على قولك بخ بخ يعني يا جماعة احنا بنقول ياه فعلا هو مصدق طبعا بس متعجب فقال لا يا رسول الله أنا تمام مصدق ولكن أشتهي أن أكون من أهلها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت من أهلها خلاص أنا في الجنة اهو الصحابي يعني هيروح ينام أبدا نشاط حيوية لأنه خلاص هدفه تحدد جنة عرضها السماوات والأرض فماذا فعل كان في يد عمير رضي الله عنه ثمرات قليلة يتزود بها على القتال ثمرات فنظر إلى ثمراته لأن أنا حييب حتى آكل هذه الثمرات إنها إذا لحياة طويلة فماذا فعل رمى حياته ثمراته تخيل ما هو الحياة ثمرات دلوقتي مفيش حاجة توقفني هدفي معروف خلاص وانطلق يقاتل حتى يفوز بوعد النبي صلى الله عليه وسلم جنة عرضها السماوات والأرض شوف بقى الهدف عمل ايه لن تحفظ القرآن إلا أن تعرف أن من وراء حفظك جنة عرضها السماوات والأرض سحرت فرعون عشان تبقى عارف وانت عارف قصتهم طبعا في صور القرآن الكريم لما جاءوا إلى فرعون فرعون جابهم إزاي أصلا وعدهم الدنيا وعدهم الدنيا ها قالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين طبعا أئن لما تيجي همزتين يجي معها إذا هيبقى أنت في سورة الشعراء خلاص طبعا لما شافوا المعجزة الباهرة خلاص فألقي السحرة سجدا قالوا أمنا بربي هارون وموسى طبعا توعدهم بالتصليب وتقطيع الأيدي والأرض من خلاف ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى إيمان عمره لحظة لحظة ولكن بصدق بهدف بقى خلاص عارفين هدفهم قالوا له إيه كمل كده سورة طه لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض جايين عشان الدنيا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا انت تعرف لو انت خاطبت كل ملذات الدنيا قلتها قلت لها لن نؤثرك على ما جاءني من النعمة من حفظ القرآن الفراش لن نؤثرك على حفظ القرآن الملذات النت الفيسبوك لن نؤثرك على القرآن الكريم القرآن له وقته الذي لابد أن يأخذه يا لها من موعظة تعلمناها من الصحابة ومن سحرة فرعون الذين صاروا بعد ذلك مؤمنين موعظة رائعة جدا لو أن لها قلوب تصادفها ونتعشم ونأمل أن تكون هذه القلوب هي قلوبنا نحن وأنت أنت أيها المشتاق وأنت أيتها المشتاقة نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أصحاب الإخلاص المخلصين أصحاب الأهداف العظيمة وأعلى أهداف لنا هي الجنة ورضا الله سبحانه وتعالى نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص والهداية والرشاد والقبول والجنة ونلقاكم بإذن الله تعالى في المرة القادمة مع كيف سنحفظ القرآن بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حصون خمسة للحفظ تقفو حديث تعاهد خير الكلام فها كنميرها فانهله عذبا وفي القرآن مذهبة الأوامي فسر حسام عزمك مستعينا